خلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العزيز الحكيم هل من خالق غير الله حلقة الليلة دي رسالة إلى كل مسلم رسالة إلى كل ملحد رسالة إلى كل موحد رسالة إلى كل مؤمن وإلى كل كافر أيضا هذه الرسالة الحقيقة بتعتمد على أشياء لا يستطيع إنكارها أحد محدش يقدر ينكر اللي هنشوفه النهاردة ليه؟ لان كل البيانات وكل النتائج اللي هنتكلم عنها النهارده مش احنا اللي جبناها وانما ناس على غير مله الاسلام رساله الى كل ملحد هل من خالق غير الله رساله رساله الى كل موحد اعتز بدينك وافتخر بربك قل ربي الله وقف إبراهيم عليه السلام يفتخر بربه ويقول ربي الذي يحيي ويميت قال الملك الظالم قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين احنا كلامنا الليلة دي كله عبارة عن ايه عبارة عن ازاي كل العقول النيره والطاقات المتفجرة والعلوم المتقدمة ازاي اخترعوا اختراعاتهم واختراعات ضخمة اخترعوها ازاي لما راقبوا خلق الله وشافوا ربنا خلق المخلوقات دي ازاي وبدأوا يتعلموا منها الكلام ده مش احنا اللي قلناه هتلاقوا مثلا اللي قال الكلام ده الرجل مخترع برج ايفل في فرنسا الرجل اللي بناه الرجل اللي صممه صممه على ايه من خلال عظمة فخذ الانسان هتلاقوا اللي اخترعوا الطيارة الشبح الرادار ما بيجيبهاش اخترعوها بسبب ايه بسبب بعض المركبات على جناح الفراشة هتشوفوا اللي اخترعوا السيارات الموفرة للطاقة صمموها ازاي صمموها على اعتبار اجسام بعض الاسماك اللي محتاجه توفر طاقتها هتلاقوا ان في مدن نظيفه جدا مدينه مثلا زي طوكيو مدن في اليابان في منتهى النظافه طب هم النظافه دي عملوها ازاي هم دوروا ما عرفوش يصلوا إلى هذه النظافة الفائقة إلا من خلال ورقة شجر شافوها إزاي بتنظف نفسها فاخترعوا نفس المادة ونظفوا بيها واجهات المباني الفخمة الضخمة عشان يتعلموا من خلق الله سبحانه وتعالى وربنا قال سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق دي رسالة لكل رجل مسلم عايز يخترع وعايز يبتكر وعايز يتفوق انظر كيف جعل الله خلقه متفوقين وربنا أرشدنا إلى النظر إلى المخلوقات علشان نعتبر ونتعلم ونفهم إزاي ربنا خلقها وإزاي مكن لها وازاي ميزها علشان علشان نتعلم منها ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر طبعا الكلام ده ده يعني ما حدش فينا مختلف لا موحد ولا ملحد إن هذه المخلوقات مخلوقات عظيمة وعجيبة ولم يدعي أحد أن, أن أحدا قد خلقها ربنا قال أنه خلقها ولم يقم أحد ويقول لا ده في حد تاني خلقها ما فيش حد عمل كده ولا حد يقدر يعمل كده هل من خالق غير الله هل من رازق غير الله أإله مع الله لا لا في خالق ولا في رازق ولا في مالك مع الله سبحانه وتعالى في خلقه وتعالوا نشوف المشاهد اللي جاية ونشوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا في في خلقه آيات ومعجزات ورسالة إلى كل ملحد وموحد تفضلوا معي آدي أول آآ آآ مشاهدنا الكلام ده شوفوا اللي فات ده كان خشب ودي هياكل عظمية ودي هياكل عظمية للطيور وهنا دي الخنافس وكذلك الصدف وهنا أوراق ونسيج وهنا جسم الفراش ودي الأشكال الهندسية اللي موجودة على أجسام العناكب ودي الأزرع وشوفوا التركيبات الهندسية وكل واحدة من دول ليها سبب وليها حكمة شوفوا البطة وهي بتسبح في المية هنتعلم منها ايه كمان شوية شوفوا المياه اللي موجودة على سطح أوراق الشجر كائنات وحيوانات وطيور وحشرات وخشب وأشجار وأنهار وأسماك وأملاك كل دول ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا منه تعالوا نشوف النهاردة هنتعلم إيه من هذه المخلوقات اللي هنشوفها قدامنا ونشوف كل درس هنتعلمه ولسه الدروس قادمة كتير ولسه الحكم قدامنا كتير هنتعلم من كل واحدة وهنفهم من كل آية علشان بعد كده محدش يجي يقول لا ده انا شاكك شاكك فيه شاكك ان ربنا خلق بيتكم دول شوفوا المنظر ده تذكروه جيدا عشان لسه هنشرح ده دي بس المقدمة دي المواقف اللي هنشوفها بعد قليل شوفوا ده جناح الفراشة هتشوفوا دلوقتي جناح الفراشة ده هنستفيد منه ايه شوفوا سبحان الخالق سبحانه سبحانه سبحانه يا ربي ما أجملك وما أعدلك وما أقدرك شوفوا التقنيات اللي ربنا خلقها في هذه المخلوقات وتعالوا نبدأ شوفوا مثلا المواد يعني ايه المواد في في الدنيا مواد كيماوية زي ايه زي مثلا الخشب زي ادوات المباني وزي مواد البناء شوفوا المخلوقات لما راقبوها لقوها بتعمل ايه في مواد البناء او المخلوق ده مثلا ده طائر ابو منقار شوفوا هيعمل ايه بنى بيت داخل شجر واستغل تركيبة الخشب شوفوا ازاي وبعدين حوط على على العش بسائل مع الخشب قفل العش وحط ابنه في الداخل علشان يحميه وعلشان ما حدش يقدر يوصل له مخبأ مخبأ ذاتي داخل الشجرة استغلال الخشب وتركيبه علشان يحفظ ابنه وعلشان يعيش في أمان تعالوا بقى نشوف مواد البناء عند النمل شوفوا النمل بيجيب الطين وعارف ان الطين هش لو بنى بيه مجرد كده الطين ده هيقع لكن النمل عمل ايه النمل بيفرز اشياء بلعابه مواد كيماويه لزجه بتعمل عمل الاسمنت والجبس والرمل مع بعض زي عامل البناء ده ما بيعمل بالضبط وهتلاحظوا اهو شوفوا قوالب الطوب اهو النمل بيعمل قوالب طوب قبل البني ادمين ما عملوها بسنين طويله شوفوا اهي أو ال- ال- ال- دي المباني البشرية شوفوا ازاي لما بنت من الطين فقط هشة لكن شوفوا المباني آه، بتاعت النمل شوفوا ازاي قوية لأنهم استخدموا فيها مواد البناء حتى الناس دي بدأت لما يشوفوا النمل بدأوا يقولوا طب هو النمل بيحط ايه وبدأوا من هنا استغلال آه، المواد الكيماوية علشان يقووا المباني تعالوا نشوف هنا الدبور الدبور ده بيعمل ايه الدبور اكتشف ان الخشب آه، مادة آه، قوية جدا طيب عمل ايه بقى يروح يجيب الخشب وياكله ويمضغه ويروح يعمل بيه بيته و... و... ويعمله زي الكرتون فبقى آه، مبنى قوي مبنى متين ومبنى عامل زي الكرتون بالظبط بصوا اهو ال... لما جاب الخشب مضغه بلعه حط عليه سائل خلاه زي الكرتون ودلوقتي بيبني بيه بيته وبيبطنه بيبطن هذا البيت شوفوا ازاي آه، ال- يعني سبحان الله العظيم مين بقى اللي علم هذا الدبور ازاي يعيش وازاي يتفنن وازاي يبني وازاي يستغل وعارف عارف ايه من المخلوقات او من المواد اللي حواليه اللي يقدر يستخدمها ويقدر يستغلها زي ما هو بيتمنى بالظبط مين بقى اللي علمه ومين اللي فهمه ومين اللي ركب فيه آلية نحت الخشب ومين اللي ركب فيه الأنياب ومين اللي ركب فيه العقل ومين اللي ركب فيه التخطيط ان ينحت الخشب بهذه الطريقة ويروح للخشب بالتحديد النمل مع التراب والطين والدبور مع الخشب وكل واحد مؤهل و- ومجهز سبحان الله العظيم آه، كل ميسر لما خلق له تعالوا بقى نشوف المقطع التالي ونشوف ربنا سبحانه وتعالى حط أسرار قد إيه في مخلوقاته عشان نشوف إزاي ربنا بيعلمنا منهم عشان ما حدش بعد كده يقول أنا مش مؤمن بإن في خلق لا لا ده للخلق خالق وللملك مالك وللرزق رازق سبحانه وتعالى وجل جلاله تعالوا اتفضلوا معايا هنا الراجل ده آه، مخترع عالم بيبدأ يشوف ايه هو عالم احياء بيبدأ يراقب الحاجات اللي حواليه بدأ هو كان بيدور على حاجة قوية ي- ي- ياخد منها تصميم لشيء يتحمل الأوزان على الماء عمل لقى إيه؟ لقى ورقة شجر آه، طافية على سطح الماء بصوا بيفتحها كده بي- بيقلبها شوفوا لقى لقى تركيبة من الداخل عاملة ازاي شوفوا التشعيبات اللي جوه شوفوا المربعات وشوفوا المت- التداخلات التداخلات دي مع تركيبة آه، مادة ال- الورقة وهي طافية كده شوفوا هتشيل بنته بنته دي مثلا يجي لها 5 6 كيلو حطها آه، لقاها طافية شوفوا قد ايه الامان والامن اللي هو حاسس بيه مع البنت وهي ط- طبعا نامت واتبسطت آه، آه، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ورقة شجر ولسه بقى شوفوا ه- هنتعلم منها ايه دلوقتي شوفوا هم هيخترعوا بسببها ايه آه، ورقة الشجر دي لما تكبر قوي ممكن تسين- ت- ت- تحمل انسان راشد وزنه 60 كيلو ممكن واحد راشد ي- يجلس على هذه الورقة فتصبح بالنسبة له زي القارب الصغير هنا اخترعوا بصوا التركيبات شفتوا ظهر الورقة من قبل هم اخترعوا هذا القصر الزجاجي اللي موجود في انجلترا شوفوا ده بسبب ال- التشعيبات اللي كانت موجودة تحت الورقة وسبحان الله العظيم شوفوا الفخامة والضخامة واللمعان وال- والبريق اللي موجود في هذا القصر ده كله اسمه القصر الزجاجي ده كله علشان فهموا ازاي ورقة الشجر ده هي قوية وبتحمل الأثقال فاخترعوا من خلالها التصميم ده تعالوا نشوف بقى منظر تاني خالص وهو آه، آه، العظام العظام شوفوا آه، ده قرن آه، غزال آه، القرن ده هو آه، آه، زي ما حضراتكم شايفين قد ايه ضخم لكنه في الحقيقة خفيف مش تقيل ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعف خلقه ال ال ال القرن ده هو علشان يدافع بيه عن نفسه وعلشان يدافع بيه عن القطيع وعلشان يسلك السنن اللي ربنا خلقه عليها من التنافس على القطعان وعلى التزاوج وغيره يوم ربنا سبحانه وتعالى يخفف عن هذا المسكين خلى العظام شوفوا حجمها كبير لكن وزنها خفيف القرن ده هو وزنه خفيف ليه؟ لأنه من الداخل فيه فيه آه، تجاويف وفي اشكال هندسيه اهي زي ما حضراتكم شايفين كده اللي هي بيبقى فيها النخاع كلنا عارفين النخاع اللي بيبقى جوه العظام العظام مش مصمته مش مقفوله ولكنها من الداخل فيها تجاويف وفيها آه، آه، اشكال هندسيه اهي آه، كده احنا بنقرب اكتر اهو بتخليها خفيفه وتخليها صلبه جدا جدا جدا طيب تفتكروا الموضوع ده هي... هيتسبب في ايه هيستفيدوا ايه العلماء هيستفيدوا لما يشوفوا العظام وتشكيلها وتركيبتها وهندسية تخطيطها من الداخل يبقى عايزين حاجة خفيفة الوزن وال- والأشكال الهندسية فيها قوية جدا وتكون خفيفة ما تس... ما, تبقى- ما... ما تشيلش آه، أحجام أو تشيل أوزان كبيرة جدا مع أقل تكلفة عارفين هيستفيدوا ايه حتى هيكل العظم بتاع الانسان الفخذ العظمة العظمة الفخذ ده هي اللي احنا شايفينها بتاخد ال- الوزن بتاع الجسم وبعدين تنقله على آه، آه، آه، بقية ال- ال- العظام بتاعت الساق بتاع عظام الفخذ والساق بشكل مريح للجسم بشكل مريح للجسم واحد فينا ما بيحسش بهذا الضغط ال- ال- ال- هذا الاكتشاف صمموا من خلاله أطول وأكبر برج في العالم طوله 300 متر إلى سنة 1930 كان ده أطول وأقوى برج في العالم اللي هو برج إيفل المشهور جدا برج إيفل في في فرنسا ده كله كان بسبب إيه؟ كان بسبب عظمة فخذ الإنسان عظمة فخذ الإنسان شوفوا التجاويف والأشكال الهندسية اللي كانت في جسم الإنسان في في فخذ الإنسان وال... وواخدة كده هو يعني التواء معين أهو شوفوا خدوا التصاميم الهندسية والتجاويف اللي جوه العظم وراحوا مصممين عليها البرج طب ده احنا أولى بده يا جماعة احنا محتاجين آه، نرتفع ببلادنا ونتقوى ومحتاجين ان احنا نكتشف ومحتاجين ان احنا اهو شوفوا المنظر مرة تانية وشوفوا المقارنة ما بين عظم ال- آه، الفخذ وما بين الش- الاشكال الهندسية اللي صمم على اثرها آه، هذا البرج الضخم الفخم اللي وصل ارتفاعه ل 300 متر بياخد آه، قوة وتقل الحديد ويوزعها بحيث انها آه، يعني تنتقل من ال- من جسم ال- البرج الى آه، الى الارض من غير عبء على ال- ال- التصميم ده ده يعني دي دي- دي تصميمات اشهر مباني العالم ودي بسبب بسبب جزء في تصميم آه، اشكال هندسيه داخل عظمه الفخذ من جوه امال الايات الظاهره والله انا سمعت آه، مخترع آه، آه، مصري مسلم بيقولوا له انت حضرتك تخ- تفوقت ازاي في في في حياتك العلميه قال لهم والله ده كله من فضل الله انا بصلي الفجر وبرجع بيتي واسمع كلام الله سبحانه وتعالى آه، قران الفجر القران اللي بعد الفجر بيقول القرآن فيه بعض الإشارات عن آه، الطبيعة عن الهواء عن المية عن السحاب عن كذا عن كذا بيقول ما بتمرش بيا وخلاص لا ده أنا بسمعها بحس إنها رسالة ربنا بي- بيذكرنا ويفكرنا ويرشدنا ويهدينا علشان نمشي وراها ونعرف أسرارها ون و و ونكتشف آه، ايه اللي فيها من ال- من الخيرات والأسرار بيقول فعلا لما بتتبعها بصدق وببذل مجهود فيها بكتشف حاجات آه، جديدة وهو ده فضل ربنا عليا واللي خلاني أصبحت في صفوف المخترعين الموضوع ما وقفش ال- إلى هذا الحد لا ده فيه اختراعات ضخمة وكبيرة جدا جدا الناس آه، أصبحوا بيها سعداء و... وتعالوا نشوف تعالوا نشوف بقى آه، ال- المشهد اللي جاي في تصميم بقى مخلوقات أخرى مخلوقات ضعيفة صحيح لكن ربنا سبحانه وتعالى خلاها أسباب قوة للخلق أسباب قوة للبني آدمين توفر لهم طاقة تنظف لهم آه، آه، المدن وتعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ايه آه، دي آه، آه، اوراق اشجار داخل الغابات داخل المزارع ربنا سبحانه وتعالى من حكمته خلى بعض الاوراق ما تحتفظش بالميه يعني في اوراق يعني اهي زي دي مثلا كده مزحلقه رفيعه بتيجي الميه عليها بتنساب آه، اهي ما بتحتفظش بيها في اوراق تانية بتحتفظ بالميه او بتستغلها استغلال امثل في حياتها شوفوا مثلا الورقه دي دي الورقه بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها آه، بتحتفظ بالميه بتحتفظ بالميه ازاي ربنا ركبها تركيبه هندسيه بطريقه تخلي الميه لما تسقط عليها تروح تتجمع في اشكال هندسيه دائريه وتفضل الدوائر اللي هي قطرات الميه الدائريه ده تفضل تجري على ال- ال- ورقه الشجر ذهابا وايابا وورقه الشجر دي نفسها بتفرز ماده شمعيه على آه، سطحها بحيث تخلي ورقه الشجر تجري رايحه جايه من غير ما تصل لاصل الورقه اللي هي الكلوروفيل الاخضر اللي تحت خالص ما تجرحش الورقه يعني تفضل بقى ال- ال- ال- هي القطره شوفوا هنا ت- تفرقت ثم تتجمع آه، في صوره قطرات دائريه تفضل القطرات ده اهي هشوفوا دي النتوءات اللي احنا شايفينها ده اهي، دي عباره عن ماده شمعيه بتبقى فوق ال- آه، ورقه الشجر ويف- ويفضل الماء ي- يجري فوقها وياخد بقى كل آه، ال- الاتربه والعفار او ما اصاب الورقه من آه، اشياء غير نظيفه بصوا بقى اهي شوف الماده الشمعيه اهي لاحظوا التراب اللي تحت القطرات اهي القطرات رايحه جايه رايحه جايه وهي ماشيه بتاخد كل آه، الاتربه بتاخد كل ال- آه، اهو شوفوا هترجع تاني على فكره لحد ما هتنظف الورقه تماما استفادوا منها ايه استفادوا منها كتير جدا منها انهم اخترعوا قماش قماش مقاوم للميه ما يتبلش القماش ابدا ويكون بينظف نفسه بنفسه واخترعوا ادوات آه، زي الملاعق زي ال- آه، الاحذيه زي الشمسيات بسبب الورقه دهي وبسبب الماده الشمعيه اللي افرزتها او ده مثلا القماش اللي هم بداوا يخترعوه قماش آه، فيه نفس التركيبه اللي توفرت في آه، الورقه دهي ورقه الشجر دي. سبحان الله العظيم وحطوها في آه، ماده شمعيه بالضبط زي الماده الشمعيه آه، آه، اللي فيها النتوءات او ملايين النتوءات فوق هذا آه، آه، القماش شوفوا ازاي ادي ماده شمعيه اهي بيغطسوها فيه وبعدين القماش هيطلع دلوقتي حضراتكم هتشوفوا دلوقتي آه، آه، اما هيعملوا التجربه ما بين قماش عادي هو القماش ده هو. قماش ب- مقاوم للميه الميه ما تخترقوش وفي نفس الوقت منظف لنفسه يكفيك انك انت لو حتى اتسخ او عفار غبار دخان يكفيك ان انت ترش عليه شويه ميه ويصبح زي الفل شوفوا مثلا هنا جابوا بوهيه وحطوا على اليمين القماش العادي وعلى الشمال القماش اللي هم اخترعوه نفس الماده آه، زي نفس الماده شوفوا ازاي دي بوهيه اللي بتترش عليه دي بوهيه شوفوا ازاي اهم بيرشوا على السطح ولا حاجه بتلزق عليه شوفوا اللي على اليمين آه، حضراتكم شايفين ده قماش عادي جدا شوفوا القماش لزقت فيه ال- آه، آه، البويه وعلى الشمال مفيش حاجه هنا بقى معلقه آه، آه، يعني غطوها بطبقه من الطبقات ال- الشمع اللي لقوها على آه، ورقه الشجر اهي شوفوا ازاي ولا هتلاقوا آه، آه، دي هنا حطوا عسل دي على فكره الكلام ده حصل في احد جامعات المانيا بصوا هنا العسل شوف العسل قد ايه لزج ما بيوقفش عليه اهو شوفوا ما بيوقفش عليه لا عسل ولا ميه ولا زيت ولا اي حاجه كل اللي بيحصل ان هذه الماده الشمعيه اللي بيطلى بيها ال- ال- الجسم ب- بترفض اي اتساخ هنا مثلا شوفوا اخترعوا برضو احذيه منظفه لنفسها هنا تخيلوا شوفوا الاحذيه والبنات ال- الامامير دول واقفين على شط بركه مياه و آه، آه، وبيطعموا البط هنا بقى شوفوا على فكرة البط ده رخر عن على جسمه مادة شمعية هنشوفها بعد قليل شوفوا هنا الأطفال الحذاء ده هو نفس المادة نفس المادة معمول منها هذا الحذاء بمجرد نزول أي مياه على القماش أو الحذاء اللي فيه هذه المادة الطاردة للقاذورات بينظف بتنظف نفسها بنفسها شوفوا هنا مثلا البطة البطة ده اهي على جسمها ايضا مادة شمعية هي موجودة على الريش وهي كمان موجودة في في فمها بتروح مسحة جسمها احنا بنشوفها البطة وهي بتنظف نفسها هي مش بس بتنظف نفسها بتنظف نفسها بفمها وبتحط مكان النظافة دهيت شمع بتكسي نفسها بشمع مادة شمعية طاردة للقاذورات طاردة للأتربة ولما يحصل وإنها تلاقي إن جسمها بدأ يتسخ بتروح لأي بركة وبتبدأ تمارس نفس النشاط مادة شمعية على جسمها بتنظف ريشها زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمها الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الحقيقة احنا يعني بعد اللي شفناه ده هو لازم نعرف ده لسه ده الحلقات دي لسه فيها كتير هنشوف ربنا سبحانه وتعالى ألهم المخلوقات إنها تنظف نفسها تعالج نفسها تختفي من عيون أعدائها إزاي إزاي إنها تدخر لنفسها الأشياء الضرورية زي الطعام والشراب هتشوفوا حاجات عجيبة هتشوفوا الخنفسة ازاي بتاخد مية من السحاب خنفسة بتاخد مية من السحاب سبحان الله العظيم ازاي السمك اخترعوا, اخترعوا على اثرها سيارة مرسيدس هتلاقوا ازاي مثلا السحلية السحلية استفادوا منها استفادات عظيمة جدا بس اكمل لكم بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا السلام عليكم يا محمد الله يخليك يا شيخ انا عامل ايه الحمد لله ايوه محمد السلام عليكم
آه والله احنا بنشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده و... انا مش سامع خالص ف ف فهل احنا معانا مقاطع اخرى الان ولا هنأجل الاسبوع القادم استاذ محمد طيب احنا هنكمل طبعا السلسله دي لانها سلسله طويله جدا هتشوفوا ازاي نتعلم الاستفاده من الاصداف الصدف الأغلفة اللي, اللي, اللي, اللي بتغلف الأصداف مين استفاد منها هتشوفوا مفاجآت ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إياها لكن الكلام ده كله ما تخلقش سدى له خالق هل من خالق غير الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه عشان كده يعني بعض الناس اللي بيتكلموا عن النت يقولوا طبعا ملحدون لان طبعا في في ظهرت هذه الطائفه الان بيدخلوا على بعض المقاطع الحمد لله تعالى بتاعه البرنامج عندي يقولوا شوفوا بيخترعوا لنفسهم حاجات عشان يثبتوا صحه دينهم احنا مش محتاجين نثبت صحه ديننا لان ديننا صحيح من غير ما احنا نثبته احنا بس بنبين للجاهل او بنوضح للي مش فاهم او بنتعاون كلنا مع بعض علشان نعرف مع بعضنا ايات ربنا العظيمه الجميله ونذكر بعضنا بيها لكن من امتى كان مفيش خلق للخ... مفيش خالق للخلق ومفيش رازق للرزق ومفيش مالك للملك طول من طول عمر ربنا هو الخالق والرازق والملك سبحانه وتعالى ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله
السلام عليكم اهلا يا عبد الرحمن ازيك يا شيخ امين اهلا وسهلا بقول لك يا شيخ عندي سؤال اتفضل انا بكره رايح خطبه رايح خطبه الشيخ محمد حسان فليا واحد صاحبي حرام ما احجز مكان جنبي قبل ما يجي
لا ما تحجزش لان الناس اساسا الناس من سبق الى مكان فهو اولى به واحد سبق الى مكان وهو ما جاش الكلام ده لو هو كان موجود وراح يتوضى ولا حاجه ماشي يا شيخ متشكر
ما معانا اتصال اخر اهلا وسهلا يا نادي طيب الحقيقة أنا عندي حاجة مهمة رجاء ما تدخلوش بقى اتصالات إلا لما أخلصها وهي زي ما حضراتكم شايفين إن ديننا دين جميل ودين لطيف ودين عظيم وربنا سبحانه وتعالى أمر فيه بكل شيء جميل منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بحسن الخلق وقال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلقه الكلام ده أنا بوجهه لمين الحقيقة أنا بوجهه طبعا لنفسي أولا ولكل حبايبي وإخواني بس بالذات إخواني اللي تجاوزوا حد حسن الخلق مع الناس بالذات على شاشات الفضائيات لازمته إيه السب ولازمته إيه الشتم لازمته إيه إن إحنا نعيب في الناس أو إن إحنا نطعنهم بما قد يوجب حدود شرعية يعني إحنا كلنا عارفين يا جماعة من إمتى الشتيمة كانت حلال ومن إمتى سب الناس كان جائز من إمتى الكلام ده قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بعثت شتاما ولا لعانا ولكن بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والغريب إنك تلاقي ناس بيبرروا الكلام ده يقول لك يا أخي ما في شتيمة في ما فيش شتيمة في القرآن مين ده اللي قال إن في في القرآن شتيمة غريبة جدا واحد أساسا لا يستطيع أن يحكم لسانه وأن وأن يمسكه كما أمره رسول الله عن أعراض الناس وعايز يبرر الكلام ده يقول ربنا شتم في القرآن كمان لا اتق الله ربنا سبحانه وتعالى ما بيشتمش أبدا أنت عايز تلصق دي في الله نفسه يا راجل اتق الله اتق الله ولا تفعل اتق الله وتوب إلى الله عز وجل مما تقول اتق الله عز وجل ولا تبرر نفسك لنفسك سوء خلقك أو سوء عملك اتق الله ولا تسب الناس ولا تشتم الناس سواء كان رجل أو امرأة حتى وإن كانوا يفعلون معاصي فواجبك تجاههم الستر طب هم بيعلنوا بما يفعلون يبقى النصح مش قادر تنصح فاسكت فليقل خيرا أو ليصمت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش إنك تعيب وتشتم وتسب وبطريقة فجة بطريقة سيئة لا يقبلها لا دين ولا شرع ولا قرآن ولا سنة ولو كان رسول الله بيننا لأنكر عليكم هذا صلى الله عليه وآله وسلم مين يقول يعني يا جماعة مثل هؤلاء الناس الذين يسبون ويشتمون ويهتكون الأعراض ويسبون في, في, في تصرفات الناس تصرفات فيها أعراض هذه التصرفات لا تعبر عن الإسلام ولا تعبر عن المسلمين لا تعبر عن هذا ما فيش واحد يطلع وي وي ويتكلم باسم المسلمين فيشوه صورتهم ويشوه كمان صورة الإسلام معاهم وينفر الناس ويبقى ذريعة لمن يريد أن يستغل هذه المواقف وهذه الكلمات وهذه الشتائم بحيث أن يقول آدي التيار المسلم آدي الدعاء آدي وإحنا فينا طيبون وفينا علماء أجلاء اتخذوا في الرجلين عالم جليل زي فضيله الشيخ محمد حسان وأنا والله ما بدافع عن الشيخ محمد عشان أنا في قناته والله يعلم مقدار حبي له قبل القناة وأنا على صلة بالشيخ محمد من 15-16 سنة فضيله الشيخ مصطفى العدوي فضيله الشيخ عبد الله شاكر شيوخنا الافاضل كلهم لكن لكن يتاخدوا في رجلين ليه وانا كمان برضه زي ما قلت كلمه حق لاخواني الذين اخطاوا في اعراض المسلمين واخطاوا في اعراض الناس وشتموهم وسبوهم بل ويبرروا ذلك وانا ابرا الى الله تعالى من هذا وكذلك مشايخي الكرام يفعلون هذا ايضا اوجه بقى كلمه للي استغل هذا الامر استغلال سيء ولعل يعني الاسم لديكم كل معروف كلكم آه هذا الاسم للاستاذ باسم يوسف وانا بقول له استاذ مش مش تهكما والله ولا حاجه ولكن من باب احترام الغير يا استاذ باسم هل يجوز انك انت تاخد العاطل في الباطل وتاخد المشايخ كلهم كده مرة واحدة لأخطاء فردية وتقول ادي التيار الإسلامي طب هل يجوز انك تتتبع عوراتهم تتتبع عوراتهم انا قلت اهو في في ال في ال اللي هم بي بي بيتبنوا الدعوه الاسلاميه بطريقه غلط قلت لهم انتوا غلطانين ولم يامر الله ورسوله بذلك وهذا حرام ولا يجوز وهذا عليه عقاب لان شتم المسلمين لا يجوز اديني بقول لك انت كمان بقى بقول لك والله أذكرك والله بذكرك مش بشتمك والله ولا بأذيك ولا عايز أزعلك ولكن أذكرك لأنك إنسان زيك زيي هل يجوز إنك أنت تاخد عاطل في باطل تاخد العلماء الأجلاء مع من يسب ويشتم تخليهم راسهم سواء بسواء يا أخي سبحان الله العظيم قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى آدي واحدة طب التانية استغلالك السيء لما يفعلونه انك تهجم على التيار الاسلامي كله تصرفاته وعقائده وتقول ان الدين ده ما نعرفوش لا شوف العلماء وشوف سلاسل سلاسلهم العلميه شوف سلاسل الفقه وشوف سلاسل التوحيد وشوف سلاسل آه، العقائد والايمانيات هتلاقيها كلها سليمه كلها طيبه وكلها سبحان الله العظيم كمان حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ولا تتبعوا عوراتهم يا سيدي هم لهم عورة يا سيدي هم أخطأوا تفضل أنت بقى تتتبع تتتبع لحد ما الناس يكرهوا الدين بسببك يمكن لو كانوا كرهوا بني آدم أو كرهوا لفظ أو كلمة أو شتمة أو حتى كرهوا الإنسان نفسه والله أنا معاك لأنه تصرفه يعبر عن شخصيته ولكن إنك تستغل الكلام ده علشان تكره الناس في الدين وتنفرهم منه لا ده حرام ولا يجوز أبدا وأذكرك بقول الله ورسوله أما الله قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز اوعى تكره شيء من دين الله يا أستاذ باسم ما تكرهش شيء من دين الله لا حجاب ولا لحية ولا دين ولا أحكام ولا شريعة ولا, ولا أحكام في القانون علشان تطبق الشريعة ليه؟ لأن أي حد بيكره شيء ربنا أنزله والعياذ بالله تعالى ربنا وصفهم بأنه سيحبط عمله وهيخرج من الإسلام قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فيعني ده رجاء أنا بكلمك والله بنصحك بلاش تطعن في الإسلام ولا المسلمين الصادقين طب واللي أخطأ يا سيدي عايز تبين خطأه يبقى خده هو على جنب إن أردت أن تنصحه في الله فانصحه لكنك تنقل النصيحة إلى فضيحة ثم إلى إلى تبغيض الإسلام والمسلمين ثم إلى سخرية من من من من, من الدين وأهله والعلماء لا ده لا يجوز يبقى أنت كده بتاخد لنفسك خط تاني خالص لا يجوز لك وبعدين يا أخي إن ال ال ال ال ال الأرزاق بيد الله إن كنت بتعمل كده في قناة نهج القناة بي بي بيعادي تيار بعينه لا التيار ده قد يكون فيه أخطاء لكن ما تاكلش بأعراض المسلمين ما تاكلش فلوسك ومرتبك اللي بتقبضه وبتتناوله كل أول شهر بعرض المسلمين ولا بالعيب فيهم أو بالتشهير بأخطائهم أنا كده يعني نصحت وأنا كده بتمنى للكل التوفيق أرجو من إخواني اللي بيعيبوا في الناس أنهم يكفوا ولا يسبوا ولا يشتموا وأرجو أيضا من الأستاذ باسم يوسف يا ريت تراجع نفسك مرة واثنين وثلاثة إن كنت تريد النصح فانصح وإن كنت حتى تريد الفضيحة فلا تجمع الناس ولا تتطور الأمور عندك إلى الطعن في الإسلام نفسه والشريعة والقوانين المؤدية للشريعة حتى وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهدى والتقى أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا, ولا مضلين للخلق أجمعين وأجعلنا رحمة لكل الخلق وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المصريين وأن يحقن دماءهم وأن يكثر أموالهم وأن يرح بالهم وأن يصلح عيالهم وأسأله سبحانه وتعالى أن يبين الحق للناس وأن يجعلهم من الذين يتبعون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه نحن واياكم وجميع المسلمين نرجع بقى لموضوعنا زي ما راينا يا جماعه ان الاسلام ليس فيه عيب اللي بيعيب في الاسلام بيعيب في الله اللي بيعيب في الاسلام بيعيب في الله الاسلام ليس فيه عيب مين اللي نزل الاسلام ده ربنا ومين اللي انزل الشريعه مين اللي شرع الشريعه مين اللي انزل الاحكام نقول تاني مين اللي أنزل الإسلام ومين اللي أنزل القرآن ومين اللي شرع الشريعة ومين اللي حكم الأحكام ومين اللي بعث الأنبياء والرسل ومين اللي أنزل الملائكة الكلام ده كله ليس له إلا فاعل واحد وهو الله سبحانه وتعالى فاللي يعيب في حاجة من دي الدين الشرع الأحكام ال ال الإسلام الأنبياء الملائكة يبقى عاب في الله سبحانه وتعالى فإياكم أن تتجرأوا على الله ورسوله يا جماعة لا يجوز دي, دي خطوط حمراء الله ورسوله أجل وأعظم من ان حد يتناولهم والله ونصيحه ما فيش حد هيعادي الله ورسوله الا هيهزم ربنا سبحانه وتعالى قال كتب الله لاغلبن انا ورسولي ان الله قوي عزيز الحقيقه انا اظن ان احنا وصلنا الى نهايه الحلقه طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله
ازي حضرتك اهلا وسهلا يا حاجه زينب الله يبارك في حضرتك يا رب آه، انا كنت اتكلمت قبل حضرتك كده كلمتين مع الدكتور اللي قبل حضرتك فردت عليا اخت بتقول يعني ان ال- بت- ان انا قلت الشيخ آه، الدكتور عاطف عبد الرشيد قال كذا او ك- انا ما انا ما قلنا- انا انا بقول ما قلتش اي حاجه بقول انا بناشد الدكتور عاطف بس ان القناة دينية وعايزينها بقى ترجع تدي ال- المواضيع اللي احنا فيها دلوقتي الحال اللي احنا فيه وبيبقى فيه شيوخ موجودين وعلماء موجودين عايزين يتكلموا ده اللي انا قلته بس بحب يعني ارد عليه احنا بنتكلم ايه آه، يعني بال- بالحكمة وبالموعظة الحسنة مش اكتر يعني آه، وربنا ان شاء الله يهدينا جميعا يعني احنا بنقول الله سبحانه وتعالى بيقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بس هي هو ده منهجنا مش اكتر من كده حاجه مش صعبه يعني احنا انا احنا متشكره جدا عافية يا حاجة زينب جزاك الله خير طبعا الحاجة زينب أخت فاضلة بس احنا برضو بنقول ونكرر ون... و... و... ونؤكد ان احنا مش جايين علشان نحاكم الناس ومش جايين علشان آه، نقعد نشتم في الناس او نعيب فيهم وده بعيد تماما عن الدين بعيد تماما عن الدين طب انا هنقول لكم هنقول لكم حاجه ثلاث مواقف الحقيقه هنقول لكم سريعا الموقف الاول كان رسول الله جالسا والحديث في صحيح البخاري كان رسول الله جالسا والسيدة عائشة بجانبه فمر قوم من اليه- من اليهود فقالوا السلام عليك يا محمد بيدعوا على النبي عليه السلام بي يعني بيسبوا عليه الصلاة والسلام قال وعليكم شوف أدب النبي عليه السلام لم يقل والسلام عليكم السلام يعني الموت والهلاك ما ردلهمش ال- ال- ال- ما- ما- لم يذكر الإساءة قال وعليكم فالسيدة عائشة قامت سمعت كلامهم فقامت وقالت السلام عليكم ولعنة الله وغضبه وعقابه فقام إليها رسول الله شوف النبي ما راحش لليهود بيعنفهم ولا ده النبي راح للسيدة عائشة فقال لها مهلا يا عائشة مهلا يا عائشة قالت أو ما سمعت ما قالوا هو- مش أنت سمعت اللي هم قالوه يا رسول الله بيعيبوا فيك قال لها أو ما سمعت ما قلت مش أنت سمعتيني وأنا برد عليهم آه، رد رد مناسب قال لها صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه قال عليك بالرفق في الشأن كله في كل حاجة حتى في الخصومة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله أهلا يا أبو سندس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يبارك لك ويجزاك الخير يا أمين.
آمين الحمد لله الله يكرمك وربك على انه احبك في الله أحبك الله الله يكرمك شيخ امين بعد اذن حضرتك كان ليا صوت بس بعد اذن حضرتك راي يعني يا ريت يا ريت من اي حد من يلزم في الشيوخ لانه اقسم بالله اقسم بالله انه يعز كل الشيوخ بلا استثناء فيا ريت اي حد من القنوات التانية اللي بي- يعني عايزين نلم الشباب مش عايزين احنا وانتوا وده كده وده لا عايزين كلنا بقى احنا ايد واحده واحنا مسلمين كلنا يا ريت رجاء من كل اي حد علماني ليبرالي يا ريت كلنا بقى خلاص كفايه بقى كفايه بقى ظلم وكفايه بقى مظاهرات وكفايه الكلام ده يا ريت يا ريت كله يسمع كلام الشيوخ ويا ريت كلنا لان اخرتها ايه؟ اخرتنا ايه؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
وجزاكم آه، آه، صدقت احنا بنمد ايدينا فعلا للكل احنا بنتمنى للكل يدخل في رحمة ربنا ليبرالي علماني آه، حتى الشيوعيين والملحدين انهم يعرفوا الحق ويتبعوه احنا مش جايين قضاء على الناس وجايين نقطع الرقاب وجايين نشتم ونسب حلا- حرام هذا الامر لا يجوز لا يجوز الطعن في الاعراض وهذا لا يعبر عن الاسلام ولا عن المسلمين يجيش واحد يفضل والعياذ بالله تعالى يتكلم و- ويلوي عنقه ويلوي فمه ويفعل حلا- ده ويسب في الناس ويتكلم بأشياء آه، غريبة الحقيقة ده آه، الدعاء عمرهم ما كانوا كده حاجة كمان الحقيقة أنا آه، عايز أقولها آه، عمر النبي عليه الصلاة ما وعد وخلف عليه الصلاة والسلام بل والصحابة رضي الله عنهم ما وعدوا وخلفوا قط عليهم الرضوان آه، آه، و- أمال بقى النبي عليه السلام آه، وعد إزاي ده هقول لكم على موقفين تبقى مسك الختام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو وأبوه كانا مهاجرين إلى المدينة فالتقى بهم الكفار قال لهم أين تذ... لهما أين تذهبان قال نحن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تحاربان معه ضدنا إن تركناكما فحذيفة طب لو قال آه مش هيسيبوه طيب قال إيه قال لا قالوا تعاهدون تعاهديننا آه، تعطون عهد قال نعم فانطلق حذيفة وأبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمرت الحياة بحذيفة حتى جاءت غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم جهز للغزوة فتذكر حذيفة أنه قد وعد المشركين أنه لن يقاتل مع رسول الله ضدهم إن هو عاهدهم على هذا إن هم تركوه فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام بحلمه وعطفه ورقته وحكمته وصلابته في الحق كلمة واحدة أنت وعدت قال له أوعدتهما وعدتم بكده قال نعم قال أعطيتما العهد على هذا قال نعم قال فاعتزل الحرب نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم تحت أي ظرف المسلم ما يغيرش كلامه إلا إذا تبينت مصلحة راجحة إلا إذا تبينت مصلحة راك- راجحة شديدة قوية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقسم على يمين ثم رأى ما هو أبر منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو أبر وليأتي الذي هو أبر وتذكروا يا إخواني صلح الحديبية وكيف وفى رسول الله مع المشركين بعهدهم ولم يوفوا هم هم ما قدروش يوفوا دي رسالة بوجهها لأي حد بيعد ثم يخلف أو بيتحدث ثم يكذب أو بي بي بي يعني بيضعف أمام أشياء معينة فيوضع فيضعف الإسلام معه ويضعف ثقة الناس في الإسلام والمسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع عموما الله ورسوله بريئان من كل شر وأهل لكل خير والله ورسوله سبحانه وتعالى آه، في في موضع لا نحتاج لا يحتاج إلى أحد ليدافع بل نحن الذين نحتاج كي ندافع عنهما فنسلم قال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن آه، يكرم الجميع وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لا تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله غدا صلى الله عليه وآله وسلم فهو من خير الأيام وإن الله عز وجل أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله السلام عليكم ورحمة الله هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر